أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة أعتبرها الأخيرة في سلسلة من وحي الثورة إن شاء الله نبدأ بعدها سلسلة أخرى وهذه كنا قد وعدنا قبل ذلك أن نتحدث معكم عن النماذج الإسلامية المعاصرة والآن مصر تقترب من تجربة يعني إن شاء الله تكون تجربة إسلامية وهذه التجربة عادة ينظر القائمون عليها إلى النماذج التي تعاصرنا فعندنا معضلة حقيقية ولازم كلنا نتعايش مع هذه المعضلة ونحاول نفكر فيها بنوع من الهدوء وهو أن الأمثلة التي حولنا ليس فيها نموذج صريح نطمئن إليه نقلده تماما هكذا كل النماذج منقوصة في شكل أو في آخر في شيء أو في آخر في ناحية أو أخرى من نواحي الدين أو نواحي الحياة فدي معضلة وأسأل الله عز وجل أن ييسر على أهل مصر ضرب النموذج الأمثل في زماننا الآن لأن احنا عمالين ندور على نموذج نحاكيه هنا في الشرق وهنا في الغرب ومفيش النموذج اللي مريحنا ليه لأ ما نكونش احنا النموذج اللي يريح يعني وربنا سبحانه وتعالى يبارك في جهود القائمين على الدعوة والإسلام والدين في هذه البلاد عشان يجتهدوا سويا ويخرجوا هذا النموذج الرائع اللي يكون بعد كده قدوة لغيرنا والحوسة اللي احنا عايشين فيها ديت تتحل لأن احنا بقالنا أكتر من 100 سنة بعيد عن نموذج إسلامي صرف صريح وزي ما قلنا قبل كده حتى في خواتيم الخلافة العثمانية لم تكن الخلافة العثمانية على وجه يعني طيب فلم تكن المثل الذي يضرب أيضا فمعنى كده أننا الدولة الإسلامية التي نبتغيها لعل بقى العالم دلوقتي أكتر من 200 سنة أو 300 سنة ما شافش مثال هذه الدولة ودي مشكلة خطيرة لازم نحاول نحلها المشكلة الثانية الكبيرة جدا واللي لازم نخلي بالنا منها أنني عندما أقارن وضع مصر بدولة أخرى قام فيها نموذج إسلامي لابد من محاكاة الظروف يعني لازم تبقى ظروفي شبه ظروفه عشان أقول أن النموذج بتاعه ده ينفعني مختلفة مطابقة النموذج هيكون فيها خلل هيكون فيها مشكلة كبيرة ممكن تودينا في متاهات لا حصر لها احنا مثلا في الطب لما بنيجي نطبق دواء معين جديد في دواء جديد عايزين نجربه عايزين نقارنه بالدواء القديم اللي موجود نشوف مين فيهم الأعلى او مين فيهم الافضل والاكثر علاجا لازم المجموعتين من المرضى اللي بجرب عليهم الدواء يبقوا زي بعض يبقى ده شبه ده يعني ده من طائفة الشباب يبقى ده من الشباب أيضا ما جيبش ده وأجربه في شباب وده وأجربه في شيوخ وأقول والله اللي اتجرب في شباب أحسن ما أنت مجربه في واحد صحته كويسة لو أنت جربته في الاثنين بمستوى واحد أو واحد بقاله مريض سنة وواحد بقاله مريض عشر سنين وأجرب فيهم الدواء واحد استفحل فيه المرض والتاني لسه بادي في سكة المرض أو واحد عايش في مصر وواحد عايش في السودان وواحد عايش في أوروبا ما ينفعش لأن الظروف البيئية مختلفة ممكن تأثر على المرض وهكذا فلازم اوحد كل العوامل هنا وهنا وبعدين اقول اه ينفع كده ان اقول ان الدواء ده افضل من الدواء ده اقدر اقارن دوايين ببعض نفس القصة عندما ننظر الى النماذج الموجودة الاسلامية المعاصرة هتلاقي ان ظروفهم مغايرة الى حد كبير واحيانا مغايرة تماما للظروف اللي موجودة عندنا في مصر وبالتالي محاكاة نموذج إسلامي في دولة أخرى تماما هذا أمر صعب جدا ولعله مستحيل في هذه الآونة وأنا معظم النماذج اللي رجعتها من النماذج الموجودة إسلاميا في زماننا الآن زماننا المعاصر ده ما وجدت فيها نموذج يتطابق مع النموذج المصري ومن ثم وجب علينا أن نبتكر نموذجنا الخاص كل طبعا ده بيكون انه مستقى من القرآن والسنة لكن التغيرات الكتيرة اللي في ال- اللي في الوقت المعاصر اللي احنا عايشينه أدت إلى اجتهادات كثيرة منها من وفق ومنها من أخطأ وبالتالي أصبح صياغة النموذج الجديد محتاجة منا إلى توفيق كبير من رب العالمين سبحانه وتعالى النماذج الموجودة دلوقتي قدامنا حوالي ستة أو سبع نماذج ستة تقريبا يعني نموذج الأول اللي بيخبط في دماغ الناس نموذج حماس هو حماس أنا سمعت كلمة من أحد ال- الدعاة العاملين على الساحة ولا أرى هذه الكلمة حقيقة جيدة أو منصفة يقو- بيقول احنا يعني عايزين ناخد بالنا في مصر مش عايزين نكرر تجربة حماس وهو شايف طبعا ان حماس تجربه آه، آه، فاشله او تجربه آه، غير جيده وبالتالي العالم كله متحزب عليها فاحنا مش عايزين نتحط في هذا المازق الذي وضعت فيه حماس فانا بقول ايه بقول هو ايه معايير النجاح كنت لسه قبل الدرس بتكلم مع واحد في هذه النقطه يعني ايه تجربه نجحت او فشلت التجربه دي نجحت او التجربه دي فشلت ايه هو مقياس النجاح ومقياس الفشل لو انا طموحي ان انا اعمل آه، مثلا آه، دواء بيعالج البرد وجيت طبقت هذا الدواء في مرض السرطان وما جابش نتيجه ما اقولش الدواء فشل في علاج السرطان هو مش مهيأ لكده الدواء لو اتاخد في واحد عنده برد وخف يبقى الدواء نجح مع ان امكانيات هذا الدواء في علاج السرطان مستحيله فانا ايه اللي انا بقيس عليه ايه المطلوب من حماس في هذا الوقت في هذا الزمن في هذا في هذه الفتره التي تعيشها الامه في امكانيات غزه في ظروف غزه ايه المطلوب منها وبالتالي اقدر اقول والله نجحت في تحقيق المطلوب ولا فشلت في تحقيق المطلوب هي لما حماس عملت الحكومه بتاعتها كنا متوقعين انها تبقى دوله في آه، مستوى مثلا آه، امريكا ولا انجلترا ولا روسيا وتنافس على صداره العالم و- هو ده كان طموحنا كده في ال... في قيام الدوله ولا كان طموحنا حاجه تانية معينه الحاجه التانية دي لو تحققت وكانت هي فعلا طموحنا يبقى نجحت لم تتحقق يبقى فشلت هو ده اللي يبقى الاول نوحد مع بعض معايير النجاح والكلام ده قيسه بقى على اي تجربه تانية ايه المطلوب من حماس في هذه الظروف اللي احنا عايشين فيها فلسطين محتله من سنه 17 مطلوب منها ان هي تقف قدام الكيان الصهيوني ده تضرب مثل جيد في الصمود امام هذا الكيان الصهيوني اللي هو مبرطع في العالم كله مش بيمس في في فلسطين مؤثر على م- يعني مقدرات الدول كلها وليهم كلمه في كل دوله والعالم كله بيخشى من هيمنه وسيطره هذا الكيان ان كان محدودا في الشكل لكن ليه نفوذ كلنا عارفينه فانا محتاج اقف قدام هذا النموذج او هذا الكيان الصهيوني واعلم شعبي انه يصبر على صدام مع هؤلاء وانه يتحمل وانه يختار الاسلام دين في مثل هذه الظروف الصعبه وان هو يتعايش مع قتل الابناء وهدم الديار وتجريف الاراضي و... لو من هذا المنطلق نجحت ولا ما نجحتش حماس لو انا هحسب كده لو انا متوقع ان تقوم حكومه في داخل فلسطين فيتسارع العالم اجمع على وضع يده في يد هذه الحكومة ويقرب منها ويكبرها والاقتصاد ما شاء الله يبقى عظيم ودخل الفرد في غزة يبقى زي دخل الفرد في النرويج و... يبقى انت ما انتش فاهم حاجة لو انا ده طموحاتي واقول بعد كده والله فشلت حماس يبقى لا انا ارجع اقيم الموضوع بحجم ال ال ال القصة حماس قاعدة فين؟ قطاع غزة هي كل اللي بتحكمه قطاع غزة قطاع غزة قد ايه؟ مساحته قد ايه؟ عارفين قد ايه كم كم كيلومتر مربع 378 كيلومتر مربع يعني لو هو بالمتساوي الاضلاع يبقى 20 كيلو في 20 كيلو بس هو طويل شويه وعريض يعني مثلا نقول 55 كيلو تقريبا في 6 7 كيلو عرض بس هو ده قطاع غزه دي دوله غزه العراق المطلوب من هذه الدولة لازم يكون على قد حجمها ولازم يكون على قد امكانياتها وظروفها عايش في هذه الدوله قد ايه الحته المساحه الصغيره ديت المحشوره ديت في ال- في فلسطين عايش مليون وستة من عشرة يعني مليون ونص مليون وستمائة ألف إنسان أعلى درجة أو من أعلى درجات الكثافة السكانية في العالم 10000 مواطن في كل كيلومتر مربع ودي من أعلى النسب ثالث دولة في العالم ثالث مكان في العالم بعد في حتة اسمها ماكاو في في الصين و وموناكو في أوروبا وبعد كده الثالثة قطاع غزة على طول كثافة سكانية م- م- م- مكدو- مكردسين كلهم في مكان ضيق مساحة صغيرة جدا وبشر كتير مليون ونص نسبيا بالنسبه للارض هم في الاخر بشر مش كتير مليون ونص يعني ايه مليون ونص في تعداد العالم يعني ولا حاجه في الدول الاسلاميه والعربيه العالم الاسلامي مليار ونص مليار مصر 85 مليون فارقام فادي قصه حماس هذه الامكانيات الضعيفه هذه الظروف البسيطه مفيش ميه مفيش ارض زراعيه كويسه مفيش فلوس مفيش اصدقاء مفيش اصدقاء حتى مصر عامله جدار يمنع وصول ال- الاكل والشرب يمنع وصول الدواء ل- لفلسطين الكلام ده على مدار خمس ست سنين من سنه 2006 تقريبا الى الان ولن تستطع او لم يستطع الكيان الصهيوني ان يدخل الى غزه تقول ايه بقى في هذا الموضوع نجاح ولا فشل ده والله العظيم ده من, من دي آية من الآيات ده مش مجرد إنجاز أو أو عمل يعني دنيوي جيد لا ده دي آية ده دي معجزة ده الكيان الصهيوني خامس دولة في العالم في تصدير السلاح شوف قد ايه خامس دولة في العالم في تصدير السلاح ومن الدول الأولى في العالم في براءة الاختراع بل ان ال- المخترعون اللي في في داخل الكيان الصهيوني نسبتهم اعلى نسبة في العالم لو انت قستها على عدد السكان تطلع من امريكا و- ووراها اليابان اعلى من اللي بتطلع من الكيان الصهيوني لكن بالنسبه لعدد السكان وعدد ال- بي- ال- ال- البشر فالناحيه العلميه عاليه جدا والناحيه العسكريه عاليه جدا والاقتصاديه كلكم عارفين والدعم ال- ال- الدولي وراها امريكا والاتحاد الاوروبي والعالم وراها العالم معاها حتى وراها للاسف الشديد الدول العربيه ورا الكيان الصهيوني للاسف الشديد و- واحنا شايفين الكلام ده نتمنى انه يتغير في الايام دي لكن هم عاشوا الظروف دي وتعرضوا لحرب مباشره سنه 2008 واوائل 2009 وطبعا قبلها محرقه غزه انتوا عارفين الهولوكوست بتاع غزه ودلوقتي بتتضرب يعني ما- مش الفتره هاديه وحصل حرب في النص لكن حرب حقيقيه بوارج ودبابات وطيارات وقصف و- و- وما زالت موجوده الواحد يتخيل ان ممكن هذه القطاع كله يتمسح من على الارض موجود يبقى ده نجاح ولا مش نجاح لكن ان انا اقارن التجربه المصريه بالتجربه ال- الحمسويه في غزه فده ظلم كبير لمصر وامكانيات مصر حقيقه يعني اذا كان حماس قدرت تصبر خمس سنين وربنا يصبرها كمان وكمان ويحقق على اداء تحرير فلسطين كلها اذا كانت قدرت تصبر هذه الفتره فمصر المفروض تصبر 5000 سنه بالقياس فعلا مصر حجمها اكبر من قطاع غزه 2600 مره 2600 مره تخيل المقارنه ما بين الدولة دولة 85 مليون انسان هناك مليون ونص صابرين قدام الكيان الصهيوني الواحد يخوفك دلوقتي من الكيان الصهيوني يقول لك في بوارج بتتحرك قدام قناه السويس وموجود عند بورسعيد و... امال اللي من غزه دول بيعملوا ايه؟ لما انت مرعوب كده وخايف وكاشش في جلدك وانت بهذا العدد الضخم ما شاء الله وعقول وناس محترمه و- وعندها عاطفه اسلاميه وعندها رغبه في بذل روحها في سبيل الله في ناس كتير كده ما شاء الله في الشعب الجيش المصري الجيش المصري كام واحد تخيلين ال... والله انا- انا ارقام جميله جدا الجيش المصري مقاتل نظامي 450 ألف يعني الجيش الم... ومو- يوصل بالاحتياطي مليون مليون ما شاء الله مليون يعني قد شعب غزة يعني وسهل يترفع لمليون ونص وممكن يبقى 2 مليون وشوية ويعدي الجيش الأمريكي الجيش الامريكي اكبر جيش في العالم 2 مليون وشويه الجيش المصري كام على مستوى العالم تخيلوا رقم 12 على مستوى العالم في العدد يعني مش مش اي حاجه يعني رقم 12 في تعداد ال- المقاتلين طبعا واحد ممكن يحبط الناس يقول لك مش بالعدد ومش بالكترة ومش يعني يقعد ايه يكسر فينا لا والله حتى الامكانيات العسكريه ممكن تبقى جيده جدا وممكن تترفع لاعلى مما نتخيل والعالم الحمد لله دلوقتي السوق مفتوح يعني التجاره موجود لو انت عايز تتقوى وكان في تسريبات الويكليكس ال- اللي قالت آه، في برقية اتعملت من الجيش المصري ل- لأمريكا سنة 2010 فبراير 2010 المهم في هذه البرقية إن مصر اه تحب تشتري السلاح من أمريكا لكن ما عندهاش مانع إنها تغير اتجاهها فطبعا هي اشاره لحد دلوقتي السلاح كله بيشتري من امريكا للاسف الشديد لكن لكن او عايزه تغير اه ممكن نغير الدنيا مفتوحه يعني الصين موجوده وكوريا الشماليه موجوده وتشيكوسلوفاكيا موجوده وروسيا موجوده وده بيصنع وانا مستقبلا اصنع واللي دولت بيصنعوا اشمعنى انا ما اصنعش ايه الفارق يعني تقنيه موجوده ومفتوحه عالميا ف يعني المقارنة مع النموذج اللي في حماس ده احنا بنقول لو احنا عملنا زي حماس يبقى ده نجاح يعني مشرف لكن ده احنا امكانياتنا اضعاف اضعاف لا يبقى احنا نعمل احسن يبقى ما تقولش ده أقول- ده العكس ده انا اقول لك العكس اذا كانت حماس نجحت بظروفها ديت يبقى انت 100% لازم تنجح يقول لك طب ما هم ربوا الشعب سنوات طويله على كذا فين؟ هو مين اللي كان ماسك الحكومه في في قبل حماس ما تمسك؟ ما السلطه الفلسطينيه بكل الفساد اللي كان اللي عندنا زيه يعني حماس عملت الكلام ده فين؟ ما عملته في نفس البيئه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. السلطه عامله زي حسني مبارك بالظبط والناس اللي معاه. هي ما تفرقش شيء عن كده. فساد وسرقات في الاموال والتعاون مع الكيان الصهيوني ومع الغرب ومع الشرق و- والتجبر على الناس وتكبر وتسلط عاشوا في نفس الظروف دي وعملوا ال- ال- التربيه بتاعتهم في الظروف دي زي ما احنا ما شاء الله دلوقتي اهوت مع كل هذه السنوات من التغريب والعلمنه والناس ما شاء الله ماليه المساجد اهو يعني هو ال ال ومش مش من بعد الثوره بكام شهر تاني يوم الثوره المساجد كلها كانت مليانه احنا اول درس لنا هنا الثلاث اللي كان بعد تنحي الرئيس مباشره ف فما شاء الله يعني الشعب مقبل وعندك جو عام ي- يمهد لك ان انت توصل لما- لافضل مما وصلت اليه تجربه حماس اضعاف مضاعفه. الدخل القومي المصري على فكره رقم كام على العالم؟ رقم 25 بس عشان هو كله بيتنهب فاحنا مش حاسين بيه. والله لكن هو كتير مصر مش دولة على هامش التاريخ لا لا امكانياتك حتى المادية طبعا ناهيك عن ان ربنا حقيقتك قضيه حق انت مش عايز تبقى قوي عشان تبلطك في العالم انت عايز تقيم العدل والحريه والامان للدنيا كلها فانت عندك قضيه حق وقضيه فضيله دخلك 25 في العالم مع كل فساد الاداره ومع كل البلاوي 25 في العالم عربيا دخلك عربيا قد ايه تخيل ان مصر الثانيه في الدخل العربي بعد السعوديه يعني سابقين آه، دول الخليج كلها ما عدا السعوديه في الدخل بس كله بيتشفط فما مش شايفين حاجه ف... اه الدخل كله داخل على جيوب آه، كام واحد بس بتدخل الحمد لله بتدخل لو قفلنا حنفيه الفساد بس من غير ما نشتغل هنغنى خالص ونعيش عيشه جميله جدا لكن ده احنا كمان ناويين نشتغل ان شاء الله رب العالمين ف... فالوضع مش كئيب او مظلم زي ما الناس متخيله فدي تجربة آه، حماس اللي يعني آه، و- و- وخليني أقول لكم إيه سبب المصالحة الأخيرة اللي حصلت يعني إيه السلطة الفلسطينية اللي واقف وراها العالم العربي كله والجامعة العربية والعالم كله والصهاينة و و و تيجي تقول عايزين نعمل مصالحة مع حماس تعني ايه يعني الكلام ده يعني حاجه واحده ان دي ان حماس دي قويه جدا ديت يعني اول اشاره تيجي على دماغك على طول ليه هو كل ده مع كل ال- الدعم العالمي ده جاي يحط ايديه في ايدين حماس ليه دلوقتي ويطلبوا مصالحه ليه فدي كله علامات قوه ونجاح لابد ان نرصدها واحنا ان شاء الله زي ما قلنا نحقق نجاح اعلى بكثير لامكانياتنا الاعلى طيب التجربة الثانية النموذج الثاني نموذج السودان برضو بيقول لك إن انت عايزنا نبقى زي السودان السودان طبعا تجربة شعب طيب للغاية وأصيل وعنده حب لل- للإسلام فطري مش شعوب حقيقة اللي أنا يعني بحبها بشكل كبير جدا شعب السودان ربنا إن شاء الله يبارك فيه ويحسن على أيديه يعني إدارة أمور بلاده والعالم العربي والإسلامي كله يكون مستفيد من هذا الكيان ال- الإسلامي العظيم لكن هذا واجه ظروف صعبة جدا للغاية وللأسف الشديد العالم العربي كله كان مشارك في هذه الظروف والع- ومصر كانت في مقدمة الدول المشاركة في أزمة السودان دلوقتي سيبنا السودان احنا سنوات طويله مع ان هي عمقنا الاستراتيجي وعمق الميه بتاعتنا وعمق الحدود بتاعتنا وعمق عقائدي وعمق ديني في يعني في كل حاجه المفروض دولت الناس مصر والسودان ايه؟ هي واحد مش طول طول عمرنا نقول كده ايه اللي حصل؟ سبناها لما سبناها مع وجود الهجمة العالمية مع وجود الفتن الداخلية مع وجود كذا مع كذا حصلت المعاهدات ال- للأسف الشديد الواحدة ورا الثانية ورا الثالثة أدت إلى انفصال جنوب السودان إمكانيات السودان كانت ضخمة جدا في نفس الوقت البلد ضعيفة جدا لأن لا تحسن استغلال هذه الإمكانيات الهائلة التي عندها يقولون أن السودان والأرجنتين دولتين في العالم لو أحسن زراعتهم يأكلوا الدنيا كلها عشان كده بيسموا السودان سلة غذاء العالم لكن دخلها القومي ضعيف وامكانياتها هزيله وفتن انت عارفين ما- قد ايه في الحروب الاهليه في داخل السودان 2 مليون في في خلال 20 30 سنه رقم خلى الناس تقعد تعمل معاهده مهما كانت بقى المعاهده المعاهده ادت الى انفصال جنوب السودان بس لان نزيف الارواح لا يقف لا 2 مليون على مدار 30 سنه من من- من دوله واحده ده رقم خرافي رقم خرافي نسال الله عز وجل ان يحفظهم ويحفظ دماء المسلمين وطبعا الموساد والسي اي اي وغيره غيره داخل في القصه بقوه تعاون مع جنوب السودان تعاون مع اثيوبيا تعاون مع اوغندا تعاون يعني في في افريقيا فادى الى اضعاف هذا الكيان والناس عايزه تطبق الاسلام صح لكن مش عارفين مفيش نموذج يقلدوه كنت في زياره للسودان قريبا السنه اللي فاتت على طول وقعد معايا ناس من ال- من الحكومه وناس طيبين جدا والله وناس عندهم يعني فعلا رغبه حقيقيه في ان هم يوصلوا للخير بس بيقول يا دكتور احنا ما عندناش مثال نعمل عليه فاحنا بنجرب بنجرب ويطلع غلط مره ويطلع صح مره بس الغلط ده بيأخرنا خمس ست سنين عشر سنين بيوقعنا في كوارث الغلطه غلطه دوله فغلطه الدوله ممكن تنحرف بالمسار قد كده تنحرف كده فهم عايزين يوصلوا لكن للاسف الشديد ظروف صعبه جدا محتاجين دعم اسلامي قوي من العالم الاسلامي كله وناس عندها متمرسة على الإدارة وعلى الحكم وعلى التنظيم وعلى كذا وكذا مش معنى كده أنهم يعني كلهم ملائكة في أخطاء لا شك في ذلك آه، لكن لكن في نفس الوقت عشان أقارن في الآخر مصر بتجربة السودان فده برضو شيء مش مظبوط النموذج الثالث الفج واللي دايما يخوفونا بيه اللي هو نموذج طالبان أفغانستان وطبعا ده نموذج انا شايف ان هو غير ناجح يعني اذا كنا هنقول نموذج حماس نموذج ناجح في ظروف وضعها فنموذج طالبان للاسف الشديد نموذج غير ناجح فعلا واحنا مش عايزين نعمل دوله زي دوله آه، طالبان مع عدم الحديث عن النوايا والاهداف الصالحه لان ممكن نيتهم فعلا تبقى خالصه لله وعندهم رغبه قويه جدا لارضاء الله عز وجل وبذلوا في هذا الجهد لكن النوايا الحسنه لا تكفي لدخول الجنه لازم نيه وعمل فلو انا عملي م- مش موافق مع السنه يبقى النيه الصالحه لوحدها ما تكفيش فالنموذج اللي ضربوه طالبان كان نموذج غير جيد للاسف الشديد كره الناس في العالم بشكل عام في الحكم الاسلامي وكره شعبها نفسه في الحكم الاسلامي ويوم ما وجدوا فرصه للخروج من حكم طالبان الشعب نفسه خرجوا من الحكم على مدار الفتره اللي حكمت فيها طالبان آه، طبعا دول الطلبه اتعلموا في باكستان وباكستان دعمتهم آه، آه، بقوه في ال- في البدايه وناس طيبين وصالحين و و و وراحوا مسكوا الحكم بدون اي نوع من الخبره والناس اللي ما عندهاش اي خبره ديت في اداره دوله ممكن تقع في كوارث وهي تريد الخير لكن هو هي دي رؤيته وكانوا بينظروا للاسلام للاسف الشديد نظره ضيقه للغايه والموضوع كبير يا اخوانا الاسلام ده شيء رائع منظومه كامله فزي ما دايما اضرب المثال وقلت في مكتبه الف من كام يوم في الندوه ان آه، ال- بعض الناس بتنظر للاسلام من خرم الباب من ثقب الباب فشايف حاجه واحده بس ومش شايف كل اللي حواليها وده مش ما ينفعش في اداره دوله ينفع في سد ثغره اه انت راجل مسؤول عن الجيش يبقى تفكر في الجهاد وبس دي شغلتك انت راجل والدوله بتفكر في الجهاد زي ما بتفكر في حاجات تانية كتير فانا عندي منظومه كامله انا دورت في احاديث الجهاد مثلا اللي موجوده في ال- في ال- في السنه المطهره والايات الكريم شوف الجهاد ذروه سلام الاسلام ومن اعلى يعني الاعمال قربه الى الله عز وجل الاحاديث اللي في صحيح مسلم على سبيل المثال تمثل كم في احاديث الجهاد كم في الميه من الاحاديث اللي موجوده في صحيح مسلم عملت حسبة كده آه، يعني آه، لطيفة وجمعت لقيت سبحان الله الأحاديث تمثل حوالي سبعة من عشرة في المية سبعة من أقل من واحد في المية أقل من واحد في المية وأحاديث تانية كتير قوي في صحيح مسلم عن موضوعات أخرى لا لازم تهتم بده وده وده ما ينفعش تسقط الجهاد ما ينفعش برضه تسقط المعاملات ما ينفعش تسقط العهود ما ينفعش تسقط البنية التحتية ما ينفعش تسقط الصحة ما ينفعش تسقط التعليم ما ينفعش تسقط كذا منظومة كاملة شاملة فلو انا ركزت بصيت على نقطة واحدة وان كانت هذه النقطة في منتهى الاهمية والعظمة يبقى ما ينفعش ما ينفعش تقيم دولة آيات الجهاد في القرآن الكريم وآيات النفير والقتال كلها على بعضها كام؟ سبعين آية في كام آية؟ في ستة آلاف 236 آية يعني بنتكلم على واحد واتنين من عشرة في المية من الآيات في القرآن الكريم بتتكلم على الجهاد وبقيه الايات بتتكلم في موضوعات تانية مهمه جدا برضو زي موضوع الجهاد ما هو مهم فلازم انظر نظره شامله حددت رؤيتي لحاجه معينه وتركت الباقي اهملته يبقى انا كده لا استطيع ان اقيم دوله حتى وان كان الشيء اللي انا مهتم بيه ده شيء عظيم جدا ومهم جدا ولا يجادل فيه ايه ولا يجادل فيه احد فلما مسك الطالبان الحكم كل حاجه وقعت في الدوله التعليم وقع في الدوله والصحه وقعت في الدوله والامكان ما قلتش عشان العالم كله متربص بيها وبيحاربها وكلام من ده لا احنا عندنا اللي شاف الموضوع وحلله وقال ان اليات ادارتهم للامور ما كانتش سليمه وحتى مستوى علاقاتهم مع العالم الاسلامي نفسه كانت ضعيفه للغايه تخيل ان طالبان في كل مده حكمها لم تقم علاقات دبلوماسيه الا مع ثلاث دول بس اسلاميه مع باكستان طبعا والسعوديه والامارات بس ولم تستطع ان تتواصل مع المجتمع الدولي بما فيه المجتمع المسلم نفسه فطبعا ده شيء فيه قصور ال- قومة العلم من اكبر الحسنات اللي عملتها طالبان لما كانت موجوده والعالم كله اعترف بهذه الحسنه مقاومه المخدرات اللي موجوده في في افغانستان مقاومه زراعه المخدرات وال- والحشيش والخشخاش والهيروين والحاجات ديت لكن برضو بطريقه ما فيهاش تعليم فبيقاوم لحظي ما بيربيش الناس على معاني معينه فلما الناس ما تربتش على معاني معينه ديت مجرد ما اتشال من عليهم الضغط رجعوا تاني انتوا عارفين دلوقتي افغانستان بتنتج قد ايه من هيروين العالم متخيلين رقم والله رقم مرعب 92% من هيروين العالم طالع من افغانستان هيروين الدولة المصدرة الأولى وغير قابلة للتنافس 92% بتطلعهم آه، أفغانستان المغرب الاولى في تصدير الحشيش سيطرين احنا على السوق الحمد لله بس الكوكايين يعني آه، كولومبيا وبوليفيا وبيرو واخدين معلش ده فضيحه طبعا يعني انت ازاي انت افغانستان اللي قاعد فيها الجهاد الافغاني من سنه آه، 79 لسنه 89 لحد ما خرجوا الاتحاد السوفيتي وبعدين بعد كده واتحكمت اسلاميا وبعد صراعات وجت طالبان وفي الاخر بعد كل هذه المسيره الجهاديه تبقى اكبر دوله مصدره للهيروين في العالم وما زالت حكومه كرزاي طبعا من الدول المصدره لل- للهباب ده بقوه ويغض الطرف باقتصاد بيقوم اقتصادهم مال حرام هذا الدولة قايمة على مال حرام فدي كلها مشاكل موجودة في ال- في الدولة وحاجات تانية كتير فتجربة احنا مش عايزينها يعني لا نقول م- مع كامل زي ما قلنا قبل كده مع عدم الدخول بالمرة في النيات والأهداف اه انت عندك نية صالحة بس ما عرفتش ت... يبقى انا النموذج ده مش هعرف اطبقه كده واحنا بنقول ان هو ان هو هذا النموذج نموذج غير موفق فاحنا مش عايزين نقلد هذا النموذج ونعلنها ويجي يخوفك بالنموذج الثاني اللي جنبيه ايران وانا النموذج ده ارفضه كليا نموذج ايران ده انا بقول اصلا المبدا اللي هم قايمين عليه مبدا فاسد اساسا ومش عايز اقول ان ايران تجربه اسلاميه واقعد اقيمها كتجربه من التجارب الاسلاميه اللي موجوده لا انا أنا اصلا بقول ان الشيعه انحراف عن الطريق والموضوع مبني على آه، قضية احنا لا نؤمن بها اصلا قضية عصمة الامام وان الامام ده هو ال- اللي قوله يجب كل قول وبالتالي فحتى الرئيس المنتخب اللي تحتيه ممكن يعزله في لحظة زي ما حصل قبل كده من بني صدر لما الخميني عزله كان رئيس الجمهورية ب 75% وعزله لما اختلف معاه مع انه منتخب من الشعب لكن ما معنى الديمقراطية اذا كان ممكن انا اللي الشعب كله اجتمع عليه اجي في لحظة مش عاجبني اشيله واجيب واحد تاني فما ما عادش فيه ديمقراطيه فالنموذج انا مش عايزه أنا النموذج القائم على عصمه الامام هذا وهو دي الدوله الدينيه اللي بيخوفونا منها واللي احنا مش عايزينها وادينا فيها درس كامل في هذه المجموعه درس الدولة الفرق بين الدولة الدينية والدولة المدنية والدولة العلمانية والدولة الإسلامية التصنيفات اللي بيقولوها ديت فهذا النموذج الايراني نحن نرفضه اسلاميا مش عايزين هذا النموذج ولا تقارني بيه ولا أنا ولا طموح يكون زيه لكن ما في عندي مانع ان نستفيد من النموذج الايراني الدنيوي زي اي دوله في العالم انا ممكن استفيد من المشروع النووي الايراني استفيد بالاقتصاد اللي موجود في في النمو الاقتصادي استفيد في آه، انتشار الفكره زي ما عمل الخميني مثلا في نشر فكرته في الدوله وهو مش عايش فيها اليات معينه لكن اسلاميا لا زي ما ممكن استفيد من فرنسا واستفيد من ايطاليا واستفيد من الصين في تجربه معينه زرعوا حاجه معينه بطريقه معينه استفيد من هذه ايه مانع هذا ميراث الإنسانية خبرات متراكمة أستفيد منها لكن إسلاميا أنا ما أحبش أربط نفسي أبدا بالنموذج الإيراني كمثال إسلاميا وبالتالي فأنا هذا النموذج إحنا بنرفضه التركي النموذج التركي طبعا على- يعني ممكن من الحضور نفسهم في هذا اللقاء ناس كتيره جدا تختلف في تقييم النموذج التركي سلبا وايجابا فانا بدايه بقول النموذج التركي هذه تجربه بشريه مش كده يعني قابله للخطا وقابله للصواب لما برضو احدد معايير النجاح ممكن افهم النموذج التركي ده كويس ولا مش كويس ايه اللي ممكن يعمله حزب العداله والتنميه او اردوغان في ظروف تركيا انا بقول ان اردوغان حقيقه راجل متميز للغايه وانا يعني اقدره جدا انا عارف ان ممكن في بعض الناس تكون ماسكه عليه بعض الكلمات وبعض التصريحات اللي ممكن يعني تدين بيها ده بعض الناس حتى كنت في ندوه كليه الطب بعد المحاضره بعد الندوه جه واحد بيكفر اردوغان كفره خالص مش مساله بقى ان هو بياخد قرارات مش سليمه يعني لا ده مطلعه من الاسلام كله فانت لا تحسب الوضع اللي هو عايش فيه والكلمات اللي بيقولها ديت هو يقصد بيها ايه والمعاني لو هو قال علمانيه اردوغان فانت كده فهمت ان هو يخرج الدين من حياه الناس لا واقع حياته لا يقول هذا الكلام واقع حياته لا بالعكس ده هو اكتر حاجه بيحاربوه فيها ان هو اسلامي واتحبس عشان هو اسلامي اتحبس عشان بيت شعر بيعظم فيه مآذن المساجد والجهاد في سبيل الله يعني هذا كان سر اعتقاله او سبب اعتقاله في الحكومه الماضيه قبل ما يبقى رئيس وزراء اعتقل بعد ما كان يعني حاكم اسطنبول عشان بيقول بيت في الجهاد في سبيل الله بيت شعر في الجهاد في سبيل الله الراجل اللي عنده لكن ظروف البلد اللي هو عايش فيها ظروف لازم افهمها بعنايه عشان اقدر اقول بعد كده النموذج التركي طيب الراجل عمل نقله معروفه واحنا دايما بنبص لهذه النقله كحلم اقتصاد ال- التركي كان في السبعينيات والتم... س- يعني 70 و80 و90 على العالم دلوقتي بيتقدم بيتقدم لحد ما بقى في ال 15 الاولين على العالم وفي الستة سبعة الاولين على اوروبا يعني نقلة فعلا خرافية في زمن محدود امكانيات لما تروح ت- انا زرت تركيا الحقيقة يعني شيء فعلا شيء جميل في كل حاجة في الصحة في التعليم في حب اللغة العربية حتى مع كل التاريخ اللي معروف ما بين الأتراك والعرب والنزعة القومية اللي حاولوا يشقوا بيها الصف إلا إن تركيا دلوقتي من أحرص الدول على نشر اللغة العربية في العالم مش بس في تركيا في العالم وبيدعموا مدارس عربية بتدرس عربي في الدول التركية اللي موجودة في آسيا تركستان وال- وتركمانستان وأذربيجان وغيرها من الدول اللي أعراق تركيا حتى هنا في مصر في مدارس آه، تركية ومدارس طيبة للغاية مش معنى كده ان هو شال الفساد اللي موجود في تركيا في لحظة ما- مستحيل البلد كانت فاسدة فساد زي عندنا كده وأكثر ألف مرة فساد هناك كان يعني فساد متغلغل في الم- في الامور فاحنا بنبص لهذا ال- لهذا النموذج ان هو نقل البلد من وضع معين الى وضع تاني مختلف كلية في المعايير والمقاييس الدولية والعالمية العالم كله معترف بهذه الارقام اللي اتحققت وهذه ال- النهضة وهذا القيام بدور معين في الاعلام العالمي لصالح قضية فلسطين او لصالح قضايا المسلمين بشكل عام فالناس بتنظر الى هذا النموذج على انه هو نموذج يعني من اروع النماذج اللي ممكن تحاكى. طبعا بالاضافه لان النموذج الاسلامي في تركيا كان مقاوم. يعني زي ما عندنا نفس الظروف عندنا مثلا اللي كان بيحاربونا كاسلاميين على مدار السنين الطويله نفس النظام في في تركيا كان يحارب ال- النظام ال- الاسلامي على مدار القرون الطويله لكن هل انا لو انا جيت طبقت النموذج التركي بحذافيري في مصر ده صح انا بقول لا مش صح الاختلافات كبيره جدا ما بين النموذج التركي والمصري عشان كده باخر بقول هخلص في اخر المحاضره الى ان لازم في الاخر مصر تعمل النموذج بتاعها لان مفيش دوله نموذج بتاعها زي النموذج بتاعنا لو انا قلت ان انا هعمل زي تركيا بالظبط يبقى انا حجمت جدا مشروعنا الاسلامي حجمته يعني ممكن ابقى احسن من تركيا المفروض تبقى احسن من تركيا المفروض فعلا تبقى احسن من تركيا اسلاميا ودوليا و... و... واقتصاديا وعسكريا وكل شيء المفروض امكانياتك كده ووضعك كده وتاريخك كده فالمفروض ان انت توصل اذا كانوا هم واصلين لنسبه معينه من النجاح كلنا شايفينها حتى مع اعتراض المعترضين ايا كان الاعتراض ما عنديش مشكله على التجربه التركيه لكن في الاخر وصلوا من مرحله لمرحله اعلى كانوا في وضع افسد كتير قوي من كده اسلاميا واقتصاديا وغيره ودلوقتي ارتقوا فاذا كانوا هم ارتقوا بظروفهم فالمفروض انا ارتقي اعلى بظروف مش بس كده ده انا لو قنعت بتطبيق النموذج التركي فقط في بلدي يبقى انا كده قصرت في حق بلدي ما قلتش انا لازم امشي على النموذج التركي اخترناه عشان نمشي عليه ما ينفعش لان هو ظروفه صعبه فحقق نسبه نجاح معينه فانت ظروفك اذا كانت اسهل المفروض تحقق اعلى من هذه النسبه ايه اختلافاتنا عن النموذج التركي اول شيء طبيعه ال- الجيش الجيش التركي يا اخوانا علماني فكري صريح يعني الجيش التركي شنيع في موضوع العلمانيه ده لدرجه ان المحللين بيقولوا ان علمانيه الجيش التركي اشد من علمانيه الجيش الفرنسي فرنسا نفسها اللي هي اخترعت العلمانيه في العالم واللي فصلت في الثوره الفرنسيه الدين عن الدوله تماما وكانت بدايه ظهور العلمانيه في الدنيا بيقولوا ان علمانيه تركيا اكثر من علم- علمانيه آه، آه، فرنسا وان الدوله لا دين لها في القانون في الدستور لا دين لها ملهاش دين علمانيه بحته اللي لسه من حوالي سنه كانوا ماسكين آه، آه، انقلاب في البحريه التركيه عايزين يعملوه على حكومه العداله والتنميه وقائد ال- القوات البحريه ماسك 16 ضابط لهم ميول اسلاميه بيقضيهم ومخرجهم من الجيش ايه هي الميول الاسلاميه ثبت ثبت عليه انه بيستمع للقران الكريم في ال- في الراديو ثبت بعضهم ثبت انه بيستمع للقران الكريم في الراديو والتاني ثبت باليقين انه كان صايم في رمضان و... احنا واخدينها نكته بس ده حقيقي الجيش علماني لهذه الدرجه يعني مش ساي يعني فرنسا علمانيه فرنسا بتقول لك الدين ده بتاعك انت لوحدك ملناش دعوه في الدوله بيه لا حتى انت لوحدك لا مش مسموح فده وضع الجيش التركي الجيش المصري كده لا طبعا حتى لو في ناس علمانية على قمة الجيش علمانيتهم شكلها ايه هي العلمانية فكر واحد كاره الاسلام وعمل مخطط ان هو يكسر هذا الدين ولا علمانية شهوات ومصالح في معظمهم شهوات ومصالح مش عايز حد يحط عليا قيود عايز اعمل اعيش حياتي براحتي ومش عارف ايه وكده. بس هو عارف ان ده صح بس مش هقدر اعمله غير واحد بيكسر في الاسلام يعني واحد حاطط مخطط وبتشوفوا بعض الاعلاميين في التلفزيون ومشاهير اخطر على الدين من من قاده الجيوش لما هم عايزين يكسروه ويجيبوا امثله وحشه يكبروها وامثله فجه ويحب عايز يحط دايما الاسلام في مازق و و و ده الوضع اللي اللي موجود في الجيش التركي بمنتهى الوضوح فالجيش المصري مش هذا الوضع بالعكس العاطفة الإسلامية في الجيش المصري عالية لو تاخد كده من أقل جندي لحد ما تطلع لفوق النسبة الأعلى إن العاطفة موجودة ب- وبقوة والجيش يعني ما هم أولادنا وإخواتنا وأبهاتنا مش كده ولا إيه؟ ما احنا كل واحد فينا هتلاقي عنده حد في العيلة في ال- في الجيش مش هتلاقيه بقى يعني أبو جهل بقى وحواجبه تقيلة بقى وشعره منكوش ومش ما عندناش هذه المناظر يعني لا ما شاء الله يعني في ناس كتيره جدا عندها عاطفه اسلاميه المحل اللي شفناه في 73 يعني مثال خفيف قوي قوي لان ازاي ناس تطلع في 73 تقول الله اكبر وعندها هذه العاطفه والشحن المعنوي الاسلامي الديني وهي متربيه حياتها العسكريه كلها في زمن عبد الناصر اللي كان اشتراكي وبعيد كل البعد عن قضية الإسلام بالعكس ده كان بيحارب الإسلاميين يعني حرب لا هوادة فيها كلنا شفناها وسمعنا بيها ونكسة 67 والليالي الحمراء والبلاوي اللي كانت عايشة فيها البلد وفي سبع 73 ست سنين الجيش عنده عاطفة إسلامية قوية منين ده؟ لأن هو الجيش جزء من الشعب ده والشعب ما شاء الله عنده فطره اسلاميه جيده فما اقدرش اقارن ابدا الجيش التركي بالجيش المصري فديت ديت واحده الثانيه ان الجيش التركي والحكومه التركيه جذور العلاقه مع اليهود فظيعه لا تتخيلوها قديمه جدا غير عندنا احنا خالص تضيع مشكلة وعندنا كامب ديفيد مشكلة وعندنا قافلين معبر رفح مشكلة وبنعمل الساتر الحاجز بيننا عشان ما نمضيش مشكلة هل حد يقدر يقول ان جل الحكومة المصرية الفاسدة حتى القديمة بتحب وتعشق اليهود؟ لا خالص هي كلها مصالح معينه حب للكرسي معين عايز ياخد الكرسي ده وشايف ان موازناته مع الكيان الصهيوني افضل له من موازناته مع المسلمين لكن هل بيحب الصهاينه لا بالعكس وعقيده الجيش المصري كله ان عدو الاول هو اليهود لحد دلوقتي لحد دلوقتي وده مع كل التطبيع اللي سنين وكان بديفيد والكلام ده كله فالكلام ده كله الجيش بتاعك ده لو شوية شحن معنوي إسلامي بسيط مش معقل على مدار خمسين سنة يعني والله هذا الجيش كله يبقى ما شاء الله جيش من الجيوش الجهادية في العالم واللي عنده رؤية وعنده عقيدة سليمة وعنده تدريب جيد واخد نية و- وما شاء الله جيش طاقته كبيرة وده اللي راعب العالم كله من موضوع مصر بنتكلم على 450 ألف مقاتل نظامي يبقى مليون ولو فتحنا باب ال- الجهاد لل- للشباب اللي عايز يشارك ده أنت مش بعيد يبقى الجيش 2 3 مليون عادي في في دولة زي مصر فلو كده وعندهم روح ده بالنسبة للعالم تبقى كارثة كبيرة جدا واليهود وغيره يعني ف... فده وضع مصر انا الجيش ما ينفعش جذور بالعلاقه بيننا وبين اليهود مش زي تركيا تركيا علاقه اليهود بتركيا من ايام انت ترك من ايام تركيا الفتاه من, أي... من يهود الدونمه واسقاط الخلافه العثمانيه و- والتغلغل في حكم تركيا من بدايه خالص فكل قاده الجيش دولت صنعوا على عين اليهود أول دولة عملت علاقات من العالم الإسلامي مع الكيان الصهيوني تركيا سنة 58 عملت علاقات وعلاقات إيه؟ علاقات عسكرية استخباراتية ومفروض أردوغان يقف قدام ده كله يعني المفروض إن الحكومة ديت هي ماشية فلازم نقدر هذا الظرف لكن أنا ما عنديش الظرف ده بفضل الله يعني انا وضعي انا سابق خطوات قدام في هذا المجال بشكل كبير جدا الشعب نفسه النقطه الثالثه على الاختلاف بين النموذج التركي والنموذج المصري الشعب نفسه الشعب علمانيه الشعب في آه، آه، تركيا مختلفه تماما عن علمانيه الشعب في مصر اه عندنا في رموز فجه اعلاميه وسياسيه بتتكلم بتكره الاسلام فعلا بس ده مش الشعب لكن الشعب هناك في تركيا عاش سنين طويله قرون أو عقود متتاليه من ساعه اتاتورك وهو يعشق العلمانيه ولما حصل يعني النهضه الاسلاميه طبعا حصلت متدرجه لكن في الاخر 20 30 سنه بدا الحمد لله الناس ترجع لكن حتى الناس اللي بترجع مش قادره تنسى اتاتورك ودور اتاتورك في بناء تركيا الحديثه ودوره مش عارف ايه متشبعين تماما باتاتورك تعرفين حاجه غريبه جدا لحد دلوقتي يوم 10 نوفمبر من كل سنه الساعه 9 و5 الصبح تدق صفارات الانذار في اسطنبول مدينه العملاقه اسطنبول دي مدينه ضخمه هائله الح- الحياة تتوقف لمدة دقيقتين اللي ماشي في الشارع يقف والسيارات تقف والشاحنات وكل حاجة تتوقف الحياة لمدة دقيقتين دي اللحظة اللي مات فيها اتاتورك 10 نوفمبر من كل سنة 9 و5 الصبح تتوقف لحد دلوقتي فالناس يعني م- مش مسألة زعيم كان في حياتهم ترك لا انا حكيت للاخوه في مسجد نور الاسلام من من ثلاث ايام كنت في درس وواحد بيسالني عن التجربه التركيه بقول له انا كان معايا في- كنت في امريكا آه، كنت لما كنت باخد الدكتوراه 94 و95 كان معايا واحد آه، تركي في المسجد ما شاء الله لا قوه الا بالله محافظ على كل الصلوات بانتظام عجيب بما فيها الفجر يعني الفجر في المسجد بانتظام مع ان الظروف صعبه في امريكا مشاوير بعيده عن الجامع فبيجي بالسياره مشوار طويل و الدروس بيحضرها كلها كنا بندي دروس باللغه العربيه لان المعظم الحضور كانوا من الجاليه العربيه وكنا بنعمل ترجمه فوريه للانجليش فكان يقعد يصبر على الترجمه مع ان الدرس المترجم ما بيبقاش بجمال الدرس المباشر على طول يقعد يصبر دايما يحضر الدرس لان ممكن يكون هو وثلاثه اربعه قاعدين يسمعوا الدرس بالمترجمه والباقي كله بيسمع باللغه العربيه مره بك قلت بقى بتاعنا بقى الراجل ده اسلامي حبيبنا نتكلم براحتنا بقى على اتاتورك اتكلم هو يتكلم انت على عبد الناصر وانا اتكلم على اتاتورك مفيش مشكله زيتنا في ايدينا لمست كده اتاتورك من بعيد يا نهار ابيض على اللي حصل ثوره تركيه في داخل مسجد ال- ابو بكر الصديق فعلا غضب غضب شديد لا اي حاجه تقولها بس ما ت- فيش كلمه على اتاتورك هو اسلامي صرف ما شاء الله و... وعيلته محجبه وراجل يعني وعايش في ظروف صعبه في امريكا مش متاثر خالص بالنظام الغربي ما شاء الله عليه لكن الا اتاتورك الحمد لله ما عنديش هذه الروح المحبه للعلمانيه بهذه الصوره ويقعد يدافع عن اللي عمله يا عم اتاتورك حول ال- ال- الحروف من اللغه العربيه للغه اللاتينيه الحروف العربيه اللغه التركيه كانت بتكتب حروف عربيه حولها اللغه اللاتينيه يقول لي ما هو ده اصلح لان اللغه اللاتينيه كانت في بعض الكلمات في التركيه ما بتتنطقش في العربي فاللغه اللاتينيه الحروف اللاتينيه بقت سهلت علينا عايز يجيب له مبرر عن كل كلمه اقولها له يجيب لي مبرر بتاعها ان هو مش ضد الاسلام هو كان عايز مصلحه تركي ان هو برضه بيحب الاسلام الراجل فمش عايز يطعن في الاسلام ولا يطعن في اتاتورك فالتركيبه غريبه انا ما عنديش الوضع ده الحمد لله ما عنديش الناس بتعشق العلمانيه بهذه الصوره فبرضه عشان انا احقق ما حققه حزب العداله والتنميه فقط ده مش كويس انا لا انا حقق احسن من اللي حققه لان هو الضغط اللي عليه من الجيش ومن الشعب هائل انا ما عنديش الضغط ده عشان كده اردوغان اتكلم على اهانه الارجنتين لرمز اتاتورك مش فاكر كان ايه اللي في الارجنتين تمثال او حاجه معينه اتكلم وقال لا الشعب التركي بيستنكر اللي حصل ل- لرمزه في الارجنتين اللي ما عملش كده هيخلعوه تاني يوم فبيقول ده رمز تركي ما ناقش بقى اخلاقياته وعلمانياته واسلامياته بيهرب من الحديث عن هذه النقطه لان هو لو اتكلم فيها خلاص بقت الحكومه تاني علمانيه ترجع للحكومه التانيه اللي هي كانت موجوده اللي قلبوا اربكان وحطوها قبل كده الجيش عادي مع ان اربكان كان منتخب لكن دخل الجيش وشاله فالوضع الحقيقه مختلف ادي الاختلاف الثالث اللي ما بيننا وما بين النموذج ال- التركي الاختلاف الرابع مهم جدا الدعوه الاسلاميه في مصر اكثر نضجا بكثير من الدعوه الاسلاميه الموجوده في تركيا مش تقليل طبعا من الدعوه الاسلاميه في تركيا لكن الدعوه الاسلاميه في تركيا تكاد تنحصر الى حد كبير في الاتجاه الصوفي وطبعا الصوفية في تركيا مختلفة شوية عن الصوفية في الحتت التانية في العالم ما هياش بالبدع المنكرة الكتيرة المنتشرة هنا وهناك لكن في النهاية هو الاتجاه الصوفي اللي هو إلى حد كبير بينعزل عن حياة الناس وان هو بيدفع في اتجاه العمل السياسي بضعف شديد لدرجة ان لما آه، آه، كل طبعا القادة الاتراك صوفيين حتى الدولة العثمانية لازم يكون تبع طريقة من ال- من الطرق يعني فأربكان كان تبع الطريقة النقشبندية وزعيم الحركة الناق- الطريقة ديت هو اللي قال له خش في مجال السياسة عشان نعرف نغير الأوضاع في تركيا العلمانية دي اللي بقى إسلامية فهو عنده عنده يعني عندهم رؤية مش زي أي صوفيين في العالم الحقيقة وأنا ذكرت الكلام ده قبل كده في مقال عودة تركيا موجود عندي على الموقع على قصة الإسلام دوت كوم فوجهه للاتجاه السياسي وبدا اربكان يشتغل من سنه 70 في الاتجاه السياسي وعمل بقى حزب النظام وبعد كده حزب ال ال ال ال قبل الرفاه لا قبل الرفاه كان ايه؟ اخر حاجه السعاده الفضيله وبعد كده الرفاه وبعد كده ال- السعاده لما دخل في السياسه بجد حصل مفاصله ما بينه وبين الحزب ما بينه وبين الطريقه الصوفيه وهو مش عايزين يخشوا بهذا العمق فحصل سنه 90 مفاصله وفصلوا الحزب كليا عن الحركه وجه ناس كتير مع الحزب على حساب الطريقه الصوفيه فوقعت جدا الطريقه الصوفيه اللي كان بعد هذا الانفصال الشاهد ان هي دي الحركه الاسلاميه اللي موجوده في تركيا على مدار سنوات طويله الوضع في مصر غير كده في نضج في الحركه الاسلاميه من زمان يعني مش بس في الاخر 20 30 سنه لا في نضج عندنا من من سقوط الخلافه العثمانيه والحركه الاسلاميه بفضل الله موجوده سواء كانت اخوان مسلمين او جمعيه شرعيه او آه، السلفيين او ال- آه، الانصار السنه المحمديه يعني وطبعا الازهر موجود عندنا كمؤسسه والازهر ما حصلش فيه مشاكل اللي هي السلطويه ديت الا مؤخرا يعني في اخر 30 سنه انما ونتمنى ان ربنا يرجعه تاني الوضع اللي كان عليه تكون قبلة المسلمين ال- ال- الحركية والعملية مش طبعا قبلة الصلاة عشان ما حدش فاهمني غلط الصلاة في مكة زي ما هي انما انما يكون هو مجمع للقوى الإسلامية المختلفة يا ريت يرجع الأزهر ليه دور تاني فوجودنا في الحركة ال- الإسلامية بالنضج اللي هي فيه بالكوادر الضخمة الموجودة في كل فرع هتلاقي في الاقتصاد ما شاء الله ناس متمكنة وفي العسكرية ناس متمكنة وفي الاجتماع ناس متمكنة وفي ال- الاقتصاد في السياسة في غيره في غيره ناس في كل فرع في العلوم الشرعية وفي العلوم الحياتية بشتى أنواعها هتلاقي ناس متمكنة موجودة في هذا الم- وعندهم علاقات جيدة جدا بالعالم الإسلامي برضه ما مش منعزلين عن العالم الإسلامي في مصر زي ما الأتراك كانوا منعزلين لأن هم أتراك فاللغة التركية حطهم علاقات محدودة مع بعض الدول اللي بتتكلم تركي زيهم اللي هي أصلا كلها كانت محتلة من الاتحاد السوفيتي الاختلاف برضو بين طبيعة الشعبين الشعب المصري شعب لطيف خالص ها مسالم طيب والله وده شيء جميل بس ممكن يستغل سيئا سلبا او ايجابا ممكن يبقى خير الجنود وتلاقيه آه، طوع القائد بتاعه ويمشي معاه في الخير وجند صلاح الدين وقطز و و- بس ممكن العكس برضه يستخدم لكن اليات ادارته اسهل من اليات اداره الج- الشعب التركي الشعب التركي عنيف وشديد في الحق برضه ان شاء الله يكون لكن ممكن يكون في غير كده فزي ما يعني ودي طبيعه طبيعه شعب طبيعه الشعب التركي بشكل عام عسكريه في شعوب كده طبيعتها ناشفه وشديده فالتعامل معاها يكون يعني قيادتها صعبه لا محتاجه ظروف صعبه كده عشان تقود هذه الجموع ال- الدائما المستنفره زي الشعب الافغاني زي الشعب الجزائري زي الشعب التركي الحاجات دي لو جت صح ما شاء الله عليهم يفوتوا في الحديد بقى ما هو اصلا شعوب جامده فطرتها كده ان هو قوي وشديد وعسكري و... واحنا طيبين فاحنا ادارتنا اسهل احنا والله بس حقق حاجات عظيمه جدا والناس يعني تفوت لك وتسامحك وتلاقي شوف بعد الراجل ما نهب البلد كام سنه 30 سنه والناس والله العظيم ما خلاص كفايه ما خ- طيبين احنا انت ما بتمثلش انت فعلا صعبان عليك صعبان عليك طب ده عمل كده وموت كذا وطب والعباره الراجل اللي موت 1000 وبعد كده هربوه من البلد والقطر اللي اتحرق طب والفساد السياسي والفساد الاقتصادي والتعاون مع عليهم بس كفايه كده حرام خليك واخد 12 سنه حبيب العدل 12 سنه يا حرام هيتحبس طب ده هو سحل قبل كده ناس وقتل ناس و... احنا طيبين ودي مش مش عيب بس لو توجه صح لكن برضو خلي بالك دي حاجه لازم احطها في حساباتي لما اجي اغير دلوقتي ان انا مش معايا شعب غلس هيغلس عليا يقول لا ما انتش مغير لا بالعكس اللي بتشوفوه طبعا الايام دي حاله خاصه جدا هترجع لان كنا قاعدين مضغوطين احنا 30 سنه او 60 سنه او 100 سنه يعني مضغوطين بقالنا ما شاء الله كتير وانا دايما اقول الشعب المصري كومبريسبل يعني قابل للضغط يعني مهما تضغط هو جايب معاك يضغط يضغط ماشي دي بتاعت خلاص انت جبت اخره لا لسه فيه ده ده وهكذا فانت عمال تضغط تضغط وفجاه فجاه الراجل ما طولش معانا ما اداناش فرصه 18 يوم وسلام عليكم فلما مشي قام كل الضغط اتشال مره واحده فقمنا راجعين الناحيه الثانيه شويه كده وهنرجع ثاني للتوازن ان شاء الله رب العالمين هتقل بقى حاجات الطائفيه والمش عارف الفئويه والمشاكل اللي مش كل شويه مليونيه وطالعين و... ده احنا ما بنصدق مليونيه ده فين مليونيه قول لي ومليونيه كل يوم طالع ليه لان احنا مكبو- مكبوتين سنين بعد كده الامور ان شاء الله هتمشي طب ما تفتكروش ان لما تيجي حكومه بقى منتخبه وتبقى حكومه اسلاميه هيطلعوا علينا كل يوم في ميدان التحرير ما حد فاضي بقى للكلام ده كله عايزين نعيش بقى نشتغل ونتعلم ون... ونتجوز ونخلف ون... ونبني ونعمر وخلاص حياتنا بقى لنا حياه فده هيرجع ان شاء الله بشكل طبيعي فما تقلقوش من هذا الوضع اخر حاجه اقولها مهمه جدا في المقارنه بين النموذج التركي والنموذج المصري ان النموذج التركي جه بالانتخابات بس النموذج المصري جاي بثوره النتائج اللي المفروض تحققها بعد الثوره لازم تكون اعلى من النتائج الطبيعيه الثوره المفروض نقلتك 20 30 خطوه قدام عديت انت كسرت حاجات كتيره جدا عندك دلوقتي المؤسسه القديمه مكسوره نفسيا حتى احنا بنحاول نقومهم قوموا بس ما تتكسروش قوي كده ان انفلات الامن الفظيع ده نتيجه الانكسار اللي عندهم او احد عوامله يعني شد حيلك شويه خليك راجل مش مع يعني آه، كلنا لها و- نتكلم عشان يطبطب على كتفه عشان يرجع تاني يقوم يدافع عن عن ال- عن البلد فنتيجه الثوره المفروض تحقق مكاسب اكتر من الاخرين اللي ماشيين واحده واحده لا ده انت وقعت النظام كله فلازم تاخد مكاسب توازي هذا العمل الضخم اللي حصل في الثورة المصرية المباركة ديت فروقات بتخلي طموحنا في التغيير يكون اعلى من النموذج التركي ولو قنعت بالنموذج التركي فقط يبقى ضيعت على البلد فرصه لكل هذه الامور اختم بان النموذج المصري فعلا لازم يبقى فريد لان كل النماذج اللي موجوده على الساحه يا اما مختلفه في الظروف يا اما مختلفه في الامكانيات مختلفه في طبيعه الشعب مختلفه في كذا او كذا او كذا فاحنا امكانياتنا بفضل الله كبيره ومفروض نضرب المثل الحقيقي للتغيير لان العالم حوالينا دلوقتي بيتغير وهياخدك مثال في ليبيا في اليمن في سوريا في كذا في السودان في غيره هيبص مصر عملت ايه ويمشي وراها فاللي احنا هنعمله ان شاء الله هيأثر تأثير كبير جدا على حركة العالم كله ولذلك أسأل الله عز وجل أن يلهم يعني العاملين وال- والقائمين على العمل الإسلامي أن يضربوا أحسن وأفضل نموذج للإسلام في القرن اللي احنا عايشين فيه والقرون المعاصرة القادمة اخر آه، في نموذج ما اتكلمناش عليه ان شاء الله ممكن نبقى نخليه للدروس القادمه هو النموذج الماليزي وان شاء الله نبقى نتكلم عليه في عجاله في آه، في احنا بنتكلم عن النماذج الاسلاميه ف النموذج ال- ال- الماليزي هنبقى نتكلم عليه بعدين الدرس القادم ان شاء الله هيبقى ملخص لكل دروس من وحي الثورة وحلقة نقاش مفتوحة ناخد أسئلة منكم فابعتوا لي الأسئلة بتاعتكم وساعتها إن شاء الله ممكن ناخد أسئلة تانية وتبقى الساعة اللي هناخدها في الدرس القادم ديت ملخص اللي فات ونبتدي إن شاء الله بعدها في السلسلة الجديدة من المحاضرات ممكن المرة الجاية تقولوا لنا على اقتراحاتكم فيها أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته